قصد الجسد بالقرب تقدم صلاة التحليل
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكراسة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عايز اكلمكم النهارده عن صلاة التحليل اللي كل واحد فيكم بيسمعها من قبل الاعتراف بعد اعترافه يحط ايده على راسه ويقرا له التحليل عشان تعرفوا بالظبط ايه المعاني التي فيها اول حاجه انها صلاه يعني ايه صلاه يعني الكاهن اعطي سلطانا لمغفره الخطايا كما ورد في انجيل يوحنا اصحاح 20 آية 22 و 23 إن المسيح نفخ في وجوه تلاميذه القديسين وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكها لكن مش معنى كده ان الكاهن اخذ سلطانا لمغفرة الخطايا يجي له واحد يقول له روح مغفورة ليك خطاياك طبعا لا واحد فقط اللي كان بيقول اذهب مغفورة ليك خطاياك هو السيد المسيح له المجد لكن الكاهن على الرغم من انه اخذ هذا السلطان بيصلي ويقول له يا رب انت قلت لتلاميذك وخواصك القديسين من غفرت لهم من غفرتم خطاياهم غفرت لهم الى اخره واعطيت سلطان للذين يعملون في الكهنوت في كل زمان ان هم يغفروا خطايا الارض دي كمقدمه وبعدين يقول له عبدك هذا المنحني برأسه تحت يدك ارزقه رحمتك الكاهن هو بيحط ايده على المعترف لكن بيقول له عبدك المنحني برأسه تحت يدك مش تحت يدي انا انا مجرد وكيل ليك مندوب عنك فهو ده منحني تحت يدك وكلمة منحني تحت يدك يعني خاضع ليك وطالب رحمتك لأن الخطية في أصلها تمرد على الله وعصيان لله فبيجي الإنسان ينحني أمام الله أمام أب الاعتراف ويقول له عبدك ده المنحني برأسه تحت يدك ارزقه رحمتك واقطع كل رباطات خطاياه ارزقه رحمتك لأن المغفرة صادرة عن رحمة ربنا لأن الحكم إن الخطية أجرتها موت فكون انه ينقذ الانسان من حكم الموت ويغفر له دي رحمة من مراحم ربنا عشان كده العشار اللي راح الهيكل مع الفريسي قرع صدره وقال ارحمني يا رب فاني خاطئ واحنا بنطلب رحمة ربنا في كل صلاه عشان ربنا يغفر لنا ما تفتكرش انك انت لما تيجي تعترف انك بتاخد حق من حقوقك الشرعية مغفرة الخطية لا ده انت ما بتاخدش هذه المغفرة إلا من مراحم الله عليك ومراحم الله عليك شرطها في المغفرة التوبة لأن السيد المسيح قال في لقا 13 آية 3 وآية 5 إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون يبقى أنت بتيجي تائب وبالتوبة تستحق مراحم الله لكي يغفر ليك فبيقول له ارزقه رحمتك واقطع كل رباطات خطاياه مش مجرد المغفرة يعني عقوبة الخطية راحت لا صحيح في المغفرة بتنقذ من عقوبة الخطية لكن أهم حاجة تقطع رباطات الخطية اللي بتربطك كده في إنسان رباطات عديدة بتربطه بالخطية وفي أشخاص رباط واحد أو رباطين زي مثلا من روابط الخطية العادة إنسان اتعود الخطأ بل ساعات العادة تزيد تبقى طبيعة فيه ويبقى مربوط بهذه العادة أو هذه الطبيعة إنسان بيتنرفز بقى من طبعه النرفزة من رباطات الخطية إنسان اتعود الحلفان والكذب بقى رباط من رباطات اللي هو مربوط بيها اللي هو الحلفان والكذب في انسان من رباطات الخطية اشخاص معينين قلبه مرتبط بيهم طول ما هو موجود معاهم هيرجع ويغلط تاني وتالت ورابع فالكاهن بيقول اقطع رباطات خطاياه الرباط اللي بيربطه زي واحد ليه اصدقاء بيسهر معاهم وبيخطئ معاهم فعايز ينفك من هذا الرباط اللي بيربطه بالناس دول عادة طبع طبيعة أشخاص معينين كلها روابط بتربط الإنسان بالخطية زي إنسان تربطه بالخطية حكاية الإدمان في مخدرات بياخدها ويربطه الإدمان أو في تدخين سجاير ويربطه بها الإدمان أو في خمر وسكر ويربطه بها الإدمان فالكاهن بيقول ارزقه رحمتك واقطع كل رباطات خطاياه في واحد رباطات خطاياه محاربات من العدو كبسة عليه كبسة مش قادر يسيبها رباطات فبيقول ارزقه رحمتك واقطع كل رباطات خطاياه وان كان قد اخطا اليك في شيء اخطا اليك ما هو لازم الخاطئ اللي جاي يعترف يعرف ان هو بيخطئ الا الله نفسه وداوود بيقول لربنا في المزمور إليك وحدك أخطأ والشر قدامك صنعت يقول له إن كان قد أخطأ إليك داوود أخطأ إلى بس شبع وإلى زوجها أورية الحسن ومع ذلك ما قالش إن أنا أخطيت بالشبع وإلى أورية الحبسي قال له إليك وحدك أخطأت والشر قدامك سمعت ويوسف الصديق لما عرضت عليه الخطية قال كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله فلازم المعترف اللي جاي يطلب التحليل يشعر بأنه بيخطئ إلى الله أول حاجة الخطية عدم طاعة لله عصيان لله تمرد على الله وبالتالي عدم محبة لله وبالتالي انفصال عن الله ولذلك داوود برضو قال روحك القدوس لا تنزعه مني ما تخليش فيه انفصال كامل بيني وبينك صحيح كان في انفصال وقت ارتكاب الخطية لكن مش عايزين يبقى انفصال دائم لذلك الكاهن في التحليل بيقول وإن كان قد أخطأ إليك بشيء إن كان قد أخطأ إليك بشيء بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بصغر النفس خطية بعلم يعني بإصرار ومعرفة أنا عارف إن دي خطية وبغلط ربما في رباط من الرباطات اللي بتربط الانسان بالخطيه هي الشهوه مثلا ومش قادر الواحد ينفك من هذه الشهوه وبيخطئ وبعلم عارف ان دي خطيه فبيقول له ان اخطا اليك بعلم برضه اغفر لي او بغير علم حتى الخطية خطية الجهل كانت تقدم عليها ذبائح في العهد القديم سواء بعلم أو بغير علم وحتى في القانون المدني عدم المعرفة بالقانون لا يبرر كسر القانون كسر القانون هو كسر القانون سواء بعلم أو بغير علم وعشان كده في الثلاث تقديسات بنقول الخطايا التي فعلناها بمعرفة واللي فعلناها بغير معرفة برضو عايزة مغفرة واللي فعلناها بإرادتنا وبغير إرادتنا برضو عايزة مغفرة فالكاهن بيجي يلم الحاجات دي كلها ويقدمها لله في صلاة التحليل إن كان حاجة بعلم او بغير علم او بجزع القلب حاجة اضطرارية او بالفعل او بالقول الخطايا اللي بالعمل والخطايا اللي باللسان بالقول او بالفعل او بالقول لان في ناس ساعات خطايا الكلام ما يحسبوهاش خطايا كبيرة لكن الكتاب بيقول من فيض القلب يتكلم اللسان فخطية اللسان اللي بالقول صادرة على ان القلب مش نظيف من جوه نتيجة عدم النظافة اللي من جوه دي بيخطئ بالقول او بصغر النفس يعني انسان ضعفت نفسيته امامه وبقى نتيجة هذا الضعف بيخطئ انت يا رب العارف ضعف البشر كصالح ومحب للبشر انعم عليه بغفران خطاياه هنا الكاهن مش بس بيستخدم سلطان مغفرة الخطايا انما بيستخدم وظيفته كشفيع بين الناس كشفيع بيقول له انت يا رب عارف ضعف البشر اهو داوود كان نبي ولكن ضعف في وقت من الاوقات سليمان كان احكم اهل الدنيا وواخد الحكمه منك لكن برضه ضعف في وقت من الاوقات شمشون كان حل عليه روح الرب ولكن ضعف في وقت من الاوقات انت يا رب العارف ضعف البشر بيتشفع فيه والعبارة بتاع ضعف البشر دي بنستخدمها ايضا في الصلاح على المنتقلين على الموتى بنشفع فيهم ونقول ضعف البشر حتى ان كانت حياة الانسان يوم واحد على الارض جايز من ضعفه بيخطئ انت يا رب العارف ضعف البشر كصالح ومحب للبشر ده انسان ضعيف ووقع في الخطية لضعفه لكن انت اله صالح ومحب للبشر قلبك واسع ممكن يتسع للمغفرة كصالح ومحب البشر انعم عليه بغفران خطاياه انعم عليه بغفران خطاياه دي بالنسبة للماضي الخطايا اللي عملها في الماضي انعم عليه بغفران خطاياه لكن ماذا عن المستقبل طهره وحالله واملأه من خوفك طهره املأه من الطهارة نقاوة القلب وحالله واملأه من خوفك هنا تورينا أهمية مخافة الله لأن في ناس باسم المحبة بيستهينوا بالخطية ويعني فاكر إن محبة الله تديله الحرية إنه يتصرف زي ما عايز لكن بيقول له املأه من خوفك يا ريت الإنسان برضه يتعود على مخافة الله لأن الإنسان اللي بيخطئ مخافة الله ليست أمام عينيه وليست في قلبه أنت لما بتخاف من الناس تتكسف تغلط قصادهم لكن ربنا بتغلط قصاده وانت عارف ان هو شايفك لكن مفيش مخافة لله في القلب عشان كده الواحد بيغلط لذلك الكاهن أثناء قراية التحليل يقول طهره واملأه من مخافتك املأه من خوفك وقومه إلى إرادتك المقدسة قومه أعطيله الاستقامة في حياته وخليه يمشي حسب إرادتك المقدسة العجيب أن هذا الكلام أيضا إحنا بنقوله في صلاة البركة يعني الكاهن يقول وأما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون مشيئتك مش مجرد عدد العدد ده لا يدل على شيء لابد أن يصنعوا إرادتك قومه إلى إرادتك المقدسة يعني خليه يصنع إرادتك مشيئتك لا يسلك حسب هواه ويفعل ما يريد لكن قومه إلى إرادتك المقدسة لأنك كذا وكذا وكذا أنت إله طيب ورؤوف وليك المجد والبركة فخلي أولادك دول يمشوا مظبوطين أنا بقول لكم صلاة التحليل دي عشان تعرفوا إيه المعاني اللي بيقولها الكاهن هو بيقول بعض حاجات سرية في الأول أنت يا رب اللي نفخت في وجوه تلاميذك القديسين وقلت لهم اقبل الروح القدس من غفرتم لهم خطايا غفرت له انت انعمت على الذين يعملون بالكهنوت كل دي صلاه سريه وبعدين يقول كلام علني يسمعه المعترف اللي هو عبدك هذا المنحني برأسه تحت يدك ولما بيكون صلاة التحليل للشعب كله يقول له عبيدك هؤلاء المنحنين امام مجدك المقدس لان هو مش حاطط ايده على كل الشعب بتاع الكنيسه يقول له المنحنين امام مجدك الاقدس امنحهم كذا وكذا وكذا وضعفي ويصلي من اجل نفسه ايضا ويطلب الحل لنفسه والمغفرة لنفسه وفي القداس الإلهي يقول له من أجل خطاياي ونجاسات قلبي لا تمنع شعبك نعمة روحك القدوس فالكاهن يصلي من أجل الشعب ويصلي من أجل الأفراد ويصلي من أجل نفسه أمام الله أحب أن تتقدموا إلى الاعتراف بقلب تائب وعقل خائف من الله وشعور خجل أمام ربنا إزاي إنك أنت أخطأت إلى الله وجاي تعترف بهذه الخطايا اتفضلوا وصلوا